انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
يا ترى إيه هي الكنوز اللي في حياتنا؟ حبنا للشهرة ولا المال ولا السلطة ولا حبنا للعلم ولا في كنوز تانية نسيناها في زحمة الحياة كنوز حقيقية الكنوز الحقيقية هي إحنا هي إنسانيتنا أخلاقنا ثوابتنا ومبادئنا استنوني هكون معاكم شيماء حسني في برنامج كنوز آدم على راديو تسعينات اف ام
كنوز آدم مع شيماء حسني كل يوم جمعة الساعة 8 وربع على تسعينات اف ام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم شيماء حسني وحلقة جديدة من ال season الثاني من كنوز آدم وسائل التواصل معانا هي هاشتاج كنوز آدم على صفحتنا على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام وممكن تتواصلوا معانا من خلال التليفون على رقم 01000 427894 أنا م، يعني سامحوني أنا مش هقدر أنسى أهلنا والقضية الفلسطينية أول امبارح حصل حدث عظيم واحنا تقريبا اتعودنا على القتل والدمار وموت الأطفال وحرق الخيام ولا حياة لمن تنادي ايه اللي حصل بقى أول امبارح؟ ألف صهيوني ألف يهودي متصهين دخلوا المسجد الأقصى وإيه بقى؟ أقاموا شعائرهم الدينية ورقصوا وشتموا فينا ولا كأن في حاجة حصلت لا عندهم لا احترام لأديان ولا احترام لبشر ولا حتى الحيوان والجماد سلم منهم والشعوب الإسلامية والعربية لا حياة لمن تنادي الحدث يا جماعة عظيم الحدث مش هين دول دخلوا المسجد الأقصى آه كان في محاولات لدخول المسجد الأقصى وكان في جنود لكن المستوطنين يدخلوا بالشكل ده وكل العرب والمسلمين ساكتين بصراحة صعب قوي زي ما يكون اتعودنا على الأخبار لازم نتابع هم أهلنا الشعوب الأجنبية بتتابع وبتتكلم لا زهقت ولا ملت إحنا أحق وأولى بإخواتنا من غيرنا وحابة كده في أول link أختم معاكم أول link بشعر للشاعر مهذل مهدي الصقور بيقول إيه بقى أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي أنا مثل عيسى عائد وبقوة من كل عاصفة ألم شتاتي سأعود أقدم عاشقا متمردا سأعود أعظم أعظم الثورات سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات سأعود بالأديان دينا واحدا خال من الأحقاد والنعرات رجل من الأخدود ما من عودتي بد أنا كل الزمان الآتي القدس لنا والأرض لنا والله بقوته معنا هنروح لفاصل نرجع لكم بعد الفاصل
أقصانا أقصانا حطوا الكوفية عالراس وخنجر عالخاصور والله يا أقصى عادتنا العازم للناصور شربنا الشهادة من برد من النيل بماصور كل بيت بشيخ الجراح لا إلنا قصور لا إلنا قصور أقصانا
فلسطين يا فلسطين راح ترجع إيه يا أبو صلاح الدين بس لو تدري بس لو تدري النصر الجاي لك ناصر حطين يهودي ده الناس القدس طغى وتجبار لما كلاب العالم فيكي وبأرضك عسكر مو عارف اصحاب الارض عمرها ما بتخسر مقاوم سلاحه الحجر والله اكبر الله اكبر القدس لنا والارض لنا والله بقوته معنا اصمد يا غزة العزة القاصف بيهون رح ناخد بدار الشهداء البطل بمليون إلك علينا هالعهد نحنا ما منخون انت يا ارض السلام يا بلد الزيتون يا بلد الزيتون اقصانا اقصانا اتعرفون من انا أنا شهيدة ابنة الشهداء أنا من وقف في وجه الأعداء أنا زهرة المدائن أنا فلسطين
ورجعنا لكم بعد الفاصل والنهاردة موضوعنا كتير يعني في ناس اتكلمت فيه عايزة أقول لكم يعني كم مرة في حياتنا كان عندنا حلم ونسيناه وخدتنا الحياة منه ورجع لنا الحماس إن إحنا نحققه لكن بسبب كلمة من قريب أو صديق رجعنا لنقطة البداية وقلنا الوقت عدى وفات كم مرة في حياتنا كان عندنا هدف وكان ده وقته وكنا ماشيين في تحقيقه لكن بسبب كلمة يأس اتقالت وكلام حسسنا بقلة إمكانياتنا وعدم قدرتنا على تحقيقه وإن فلان إمكانياته أعلى مننا يعني أنت هتوصل للي وصله يعني عمرك ما هتوصل ليه وكم مرة سمعنا كلام يكسر مقادفنا ويحبطنا وكملنا بالرغم من اليأس وإن مفيش حد حوالينا يشجعنا وبالرغم من كده ربنا كرمنا وكام مرة وكام مرة النهاردة موضوعنا عن السعي عايزة أحكي لكم قصة بقى في البداية كده القصة هي معروفة في يوم كده ساعة يعني ما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ربنا رزقه بسيدنا إسماعيل وراحوا قعدوا فين بقى في المملكة العربية السعودية في مكة وكانت الدنيا طبعا صحراء جرداء ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة تماما وقرر ان هو يسيب السيدة هاجر وان هو يروح يدعي اهل الشام للدعوة يقال ان بسبب غيرة السيدة هاجر لكن الكلام ده غير بسبب غيرة السيدة سارة لكن الكلام ده يا جماعة غير صحيح تماما السيدة هاجر قالت له طيب آه، الله أمرك بذلك يعني أنت هتمشي ده أمر من ربنا ولا أنت هتسيبنا كده فقال لها نعم إن الله أمرني بذلك فقالت إذا لن يضيعنا المهم بعد مكان مفهوش لا مية ولا أكل ولا حياة أصلا يعني لا زرع ولا حتى يعني هي حتى قالت له أتتركنا في مكان مفهوش حتى المية فقالت إذا لن يضيعنا فقعدت طبعا سيدنا إسماعيل طفل رضيع عمال بيبكي عايز يشرب مفيش طبعا هي كمان يعني لا بتشرب ولا بتاكل مفيش يعني مفيش حياة فالسيدة هاجر طلعت جبل الصفا بتبص فوق يمكن تلاقي حاجة تلاقي مية تلاقي حاجة ما لقيتش رجعت لجبل المروة برضو ما لقيتش فضلت ده فضلت تجري بين الصفا والمروة لحد ما أنهكت وقعدت وقتها ربنا أمر سيدنا جبريل إن يضرب جناحيه الأرض فطلعت المية منين بقى بعد سعيها ده كله طلع من بين قدمي سيدنا إسماعيل هل طلع بقى إيه بقى بئر زمزم هل السيدة هاجر كانت تعرف إن ربنا هيعمل لها بئر وأحلى مية ممكن تشربها في حياتك هي من مية زمزم أنا ربنا كرمني بعمرة الحمد لله والناس اللي راحت عمرة إحنا يا جماعة كنا بنتخانق على المية إن أنا في حاجة كده حصلت لي لما رجعت كان في ناس طالبين مني مية زمزم وسبت كنت جايبة أزايز صغيرة كده فسايباهم لناس صحابي فبنت أخويا شربت منها أنا معرفش إن هي شربت منها بتقولي إيه المية دي حلوة جميلة المية دي انت جايباها منين من زمزم صح مختلفة عن المية اللي عندنا المية أصلا تحس إن أنت كده لما بتشرب تحس إن أنت فعلا عمرك في حياتك ما شربت مية فتخيلوا إن الصفا والمروة وإن سعي السيدة هاجر عشان ابنها الرضيع بقى معلق بقى معلم من معالم الحج والعمرة انت لازم عشان يتم تتم الحجة وتبقى صحيحة لازم تسعى بين الصفا والمروة سواء في الحج أو في العمرة تخيلوا إن ربنا ما ضيعش سعي السيدة الجميلة هاجر إن هي بتسعى وهي ما كانتش عارفة النتيجة هي كانت بتسعى وخلاص في كتير مننا بيسعى ومنتظر نتيجة معينة احنا بنسعى بس النتيجة لا بتاعتي ولا بتاعتك مش بتاعت حد هي بتاعت رب العالمين وعمرها ما هتيجي من الم... يعني او مش عمرها ممكن تيجي من اللي انت بتسعى ليه ومن المكان اللي انت بتسعى بيه بس احيانا او غالبا بتيجي سبحان الله كده من مكان انت عمرك ما كانش يخطر على بالك وغالبا بيجي سبحان الله اعظم من تخيلاتنا بكتير بكتير في ناس كانت بتسعى لوظيفة صغيرة في شركة يعني في شركة صغيرة سبحان الله ربنا بيكرمها وتشتغل في شركة كبيرة جدا وفي ناس بتسعى ان هي يعني آه، عايزة مثلا شقة صغيرة على قدها مش مشكلة المكان بس المكان يبقى كويس سبحان الله ربنا يكرمها ويرزقها بشقة في مكان كويس جدا والشقة تكون واسعة وجيران طيبين فإحنا بنسعى إحنا مطالبين بالسعي وفي ناس سبحان الله في رزق برضو بيجيلك من غير سعي مش كل يعني مش كل رزق بيجيلنا بسعي بس دي بقى ايه بتبقى ايه كرم وفضل من رب العالمين علينا وطبعا يعني آه، الناس اللي راحت حج او عمره لما هتسعى بين الصفا والمروه هتحس قد ايه ان السيده هاجر تعبت قوي حقيقي الموضوع مرهق ومتعب متعب تخيلوا هو دلوقتي اللي ربنا أكرمهم وراحوا حج أو عمرة هتلاقوا بقى طبعا في سيراميك وفي تكييفات وفي مية تخيلوا هي كانت بتجري المسافة دي في الحر ده في الجو ده وهي عطشانة عشان خاطر ابنها عاطفة الأمومة وبرضو الإيمان بالله واليقين انتوا متخيلين هي متزوجة نبي عندها يقين إن زوجها النبي أبو الأنبياء هو سابها بس إيه بأمر من رب العالمين وأكيد ما كانش عايز يسيبها بس ربنا هو اللي أمره بكده ومع ذلك رحمة رب العالمين إيه اللي حصل نزل لها ملك إن هو ضرب الأرض بجناحي فنزل بين قدمي سيدنا إسماعيل ربنا يرزق كل الناس حج وعمرة حابة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وبخير بمناسبة أفضل أيام الدنيا اللي ربنا أقسم بيهم ربنا يكرمنا بزيارة بيته الحرام وقفة عرفات النهاردة أول أيام ذو الحجة يعني أفضل الأيام الصالحة فيها اللي عايز يصوم اللي عايز يتصدق فربنا يكرمنا وقراءة قراءة القرآن طبعا ربنا يكرمنا وبجد آه، يعني هي رحلة الحج أنا دايما بسميها رحلة للجنة رغم إنها فيها مشقة بس المشقة بتاعتها ممتعة إن ربنا اختارك أنت ما بين ملايين الناس إنك تبقى من ضيوفه وإن يوم عرفة رب العالمين بينزل الأرض ويباهي بضيوفه ملائكته بي يعني ربنا يكرمني ويكرم كل مستمعينا ويرزقنا يا رب رحلة للجنة يا رب رحلة الحج يعني عايزة في آية سبحان الله جميلة يعني سيدنا يعني في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم التي سبحان الله فعلا الدعوة أجيبت وأفئدة من الناس وملايين من الناس بيروح الحج كان سؤال حلقتنا بقى بيقول إيه النهاردة كان سؤال حلقتنا بيقول إيه الغرض من السعي وإيه السعي في رأيكم ويا ترى ممكن تتأثروا بآراء الناس في سعيكم لحلم أو هدف عايزين توصلوا له طيب معانا تليفون قبل ما نروح لفاصل هنسمع ألو
أهلا مساء الخير مساء النور
آه برنامج آه م- مس منى خلاق لا للأسف
اه طب سوري العفو وكان سؤال حلقتنا بيقول إيه الغرض من السعي وإيه السعي في رأيكم ويا ترى ممكن تتأثروا بآراء الناس في سعيكم لحلم أو هدف معين عايزين توصلوا له هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل
أشوفك بين أعذاري ولحظات التواني أشوفك بين إصراري وتحقيق الأماني وكم مديت لك حبل الرجا مني وأناديك مستنيك أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة وكم كشكول خلصت ولا أنجزت فكرة ولي آمال بحكيها تعال اطلع وحاكيك مستنيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا مم، مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك وكل انسان في الدنيا وله فيها روايه وتحلى لو بها نحيا على معنى وغايه وانا لغايتي فيها متى تحلى معانيك مستنيك تحرر من قفص صدري وغرد بالتفاؤل تكاسلنا خلاص اليوم يكفينا تكاسل وخلي الناس تتبسم اذا سمعت اغانيك مستنيك مستنيك على نار الامل يا انا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع الى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك مستنيك تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا مم، مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك تخيل لو امانينا نوعدها تلاقينا وتنور ليالينا وتتحقق مساعيك اخيرا بقطف اثماري واعيش جنه افكاري اوصل بعد اصراري ولا ضيعت امل فيك مستنيك على نار الامل يا انا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع الى الكون وتنور حياتي مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك مستنيك
ورجعنا لكم وقبل ما نقرأ بعض التعليقات اللي جات لنا عايزة أقرأ لكم كده بوست قريته على الفيسبوك جميل قوي بيقول إيه بقى أتمنى أن يكتب في نهاية قصتنا أن السعي كان في الاتجاه الصائب وأن العوض أنسانا ما فقدناه في الطريق وأننا أخيرا ولأول مرة شاهدنا تخيلات كل ليلة مجسدة مجسدة أمامنا نلمسها ونبتسم لا نخشى تبخرها أو تحولها لسراب وأن قلبنا صار بمأمن فكركم بقى بسؤال حلقتنا كان بيقول إيه الغرض من السعي؟ وإيه السعي في رأيكم؟ ويا ترى ممكن تتأثروا بآراء الناس في سعيكم لحلم أو هدف معين عايزين توصلوا ليه؟ ممكن تراسلونا أو تبعتولنا أو تكلمونا على تليفوننا zero ألف أربعة اتنين سبعة تمانية تسعة أربعة أو على هاشتاج البرنامج كنوز آدم على راديو تسعينات اف ام بعض التعليقات اللي جات لنا منى الهواني مثلا بتقول الغرض من السعي هو العمل وبذل الجهد للوصول للشيء اللي نفسي فيه أو عايزة أوصل له أو سعي في طريق تحقيق خير وربنا سبحانه وتعالى خلقنا أحرار وأمرنا بالسعي وبيكافئ الإنسان على سعيه وطبعا أوقات آراء الناس بيكون ليها تأثير على سعينا أشكرك يا منا على رأيك و- ورأيك احترم وبأيدك بصراحة في رأيك يعني هاجر هشام بقى بتقول الغرض من السعي بيختلف من شخص للتاني زي مثلا في ناس بتسعى للنجاح وفي ناس بتسعى للشهرة وفي ناس بتسعى للماديات والسعي في نظري إن الشخص يعمل كل اللي يقدر عليه ويبذل قصارى جهده علشان يوصل اللي هو عايزه في ناس ممكن تتأثر بكلام الناس التانية على تحقيق أهدافها وممكن كمان يخلوه يتخلى عن هدفه هو كان عايز يحققه بمجرد إن هو ما عندوش الإمكانيات اللي تخليه إنه يقدر يحقق هدفه أو إنه مثلا أو إن هو مثلا صغير فما عندوش الخبرة أو إن هو كبير فما عندوش الصحة مع إن ممكن ربنا يفتح عليه في المجال ده أو في هدفه وفيتي يا يا هوجر صراحة وبشكرك على تعليقك سارة سالم بتقول هو السعي فطرة ربانية والدافع ليها هي الحاجة سواء مادية أو معنوية والشاطر اللي ما يتأثرش بآراء الناس طالما ماشي صح اتفق معاكي جدا يا سارة وبشكرك جدا جدا على رأيك منى العيسوي بتقول اه أكيد بنتأثر بآراء الناس لأن حوالينا ناس مش عايشين لوحدنا أشكرك يا منى فعلا بنتأثر بآراء الناس نور محمد بتقول اه آراء الناس بنتأثر بيها لأننا عايشين في مجتمع بنتأثر بيه وبنأثر فيه مش عايشين في عزلة صحيح أنا بس بتقول آه بنتأثر بس ساعات, ساعات يعني بس بكمل هدفي هو أكيد بنتأثر بنتأثر بكلام الناس للأسف في ناس محبطة في ناس كده بتكون يائسة من حاجة أو بتكون للأسف ما حققتش اللي هي عايزاه في حق يعني في حياتها أو هي أصلا ما بتسعاش وعايزة الحاجة تيجي لحد عندها فبيكون في حد مثلا كان نفسه في حلم زمان كان عايز يحقق حاجة يقوله لا انت كبرت بقى تحقق ايه ده خلاص بقى الوقت عدى يعني والمثل المشهور بتاعنا اللي انا بصراحة ما بحبوش يعني وبكرهه جدا اللي بيقول بعد ما شاب ودوه الكتاب لا عادي يعني بالعكس يعني في ناس كتير لما كبرت سبحان الله ربنا فتح عليها واكرمها وفي مثلا علماء وصحابة بقوا مشهورين وهم في اخر يعني عمرهم زي ما يب... يعني زي ما بيقال أتمنى الناس اللي هي ضعيفة تحاول ما تتأثرش يعني كلنا اه عندنا ضعف إنساني و... وللأسف بيكون في ناس قريبين مننا بنثق فيهم ممكن يقولنا كلمة إحباط ممكن يحبطونا بسبب كلمة نتراجع عن هدفنا بس الآخر بنندم ونفتكر إن في حاجات برضو جات لنا كده من غير سعي مننا ولا مجهود ولكنه فضل رب العالمين علينا اسعوا وما تيأسوش والسعي والله وحقيقة وعن تجربة عني وعن ناس أعرفهم أنت بتحاول وبتسعى والمكافأة والنتيجة مفيش حدود ليها النتيجة دي بتاعت ربنا وربنا بيكرم والله وبيعوض وهتلاقي نتيجة انت عمرك ما كنت تتخيلها هختم معاكم بقى لشعر كده لأبو العتاهية بيقول بقى ايه الشعر شعر جميل قوي بيقول عن السعي برضه كل له سعيه والسعي مختلف وكل نفس لها في سعيها شاء لكل داء دواء عند عالمه من لم يكن عالما لم يدري ما الداء الحمد لله يقضي ما يشاء ولا يقضى عليه وما للخلق ما شاء دمتم في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي روح ومين بالسر ليه نبوح ومين اللي يقدر يداوي من الجروح مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق قول يا الله ده عنك مش بعيد ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق قول يا الله